copticpop.org تقدم محاضرات قداسة البابا شنود الثالث في اللاهوت المقارن عن شهود يهوى الجزء التاسع الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ناخد حاجة بسيطة عن شهود يهوى. شهود يهوى وأرجو يعني إني ما اخدش أزيد من محاضرة أخرى وانتهي من شهود يهوى وأبدأ في السبتيين الأدفنتست. تلاقيكم زهقتوا من شهود يهوى لما طلعتوا. لو حبيتوا نكتفي بالمحاضرة دي والباقي تقروه في الكتاب اللي هطلعه عن شهود يهوى ما عنديش مانع. آم، شهود يهوى شهود يهوى لهم ترجمة للكتاب المقدس اسمها ترجمة العالم الجديد آه، The New World بايبل يعني انجيل العالم الجديد ترجمت في عهد كنور احد خلفاء رسل وهذه الترجمه طبعا غيروا فيها كلمه الرب بكلمه يهوه في مواضع عديده جدا يعني حتى في الآية المشهورة اللي هم بيعتمدوا عليها في أشعية 43 12 10 أنتم شهودي يقول الرب هم يقولوا أنتم شهودي يقول يهوه آه، استخدام اسم يهوه في الكتاب المقدس كثيرا وطبعا المعروف المعروف في في العهد الجديد ان كلمة يهوى لم تستخدم يعني السي على لسان السيد المسيح وعلى لسان الرسل ما استخدموش كلمة يهوى بيستخدموا كلمة الرب وكانت أو الله الله في العبرية ألوهيم والرب أدوناي وفي الترجمة اليونانية لم تستخدم أيضا كلمة يهوه دي مش هي المشكلة بس بقول يعني إنهم آه، غيروا كتير قوي في الترجمات وحاولوا إنهم يغيروا كل شيء يختص بلاهوت السيد المسيح أو لاهوت الروح القدس أو أقنومية الروح القدس أو الأشياء الخاصة بالعذراء مريم أو الأشياء الخاصة بالكنيسة فشهود يهوى لا يؤمنون بالكنيسة ويرون أن الكنيسة هي من عمل الشيطان ولا يؤمنون بمباني مخصوصة للكنيسة بل يفضلون كه- كأي هيئة سرية أنهم يذهبون إلى بيوت الناس اتنين اتنين واحد ست واحد راجل من غير ما يكون في كنيسة بيصلوا فيها يقولوا الناس ما يجوناش احنا اللي نروح لهم فكل كلمة كنيسة حاولوا انهم يحذفوها من العهد الجديد يحطوا بدلها في الانجليزي congregation يعني جماعة congregation ممكن تنفع congregation او community لكن هم كانوا بيستخدموا كلمة congregation وما يستخدموش كلمة الككليسية اللي موجودة باليونانية واللي هي الأصل في الكنيسة أو حيثما توجد كلمة إكليسية يترجموها كونجريجيشن لاحظوا إكليسية بالفرنساوي إجليز بين تقريبا النطق هو هو وأيضا كل ما يختص بالرتب الكهنوتيه شهود يهوى لا يؤمنون بالرتب الكهنوتية كأي بروتستانت لأن راسل راسل مؤسسهم تشارلز راسل كان من المشيخيين في أول حياته ثم تتلمذ على السبتيين الأدفنتست ثم صار مؤسسا لشهود يهوه يعني دي المراحل اللي مشي فيها مشيخيين أدفنتست وبعدين شهود يهوه فطبعا في مراحله كلها لا يؤمن بالكنيسة ولا بالرتب الكنسية فلذلك مثلا هو كمشيخيين يبقى من كنيسة ال Presbyterians Presbyterians اللي جاية من الكلمة اليونانية πρεσβύτερος آه يعني قسيس بيترجموها شيخ هو يترجمها في الترجمة الإنجليزية بتاعته elder elder يعني من الكبير الكبار في السن وهكذا تفقد المعنى ال- الكنسي بتاعها على الآخر كلمة إلدرز دي لأنها لا ما حد- فيش حد عارف شيخ من ناحية كبير في السن ولا شيخ طريقة ولا أي حاجة أهو شيخ وبس حيثما توجد يعني وكلمة أسقف اللي هي إبسكوبوس اللي بترجم بالإنجليزي bishop آه، يترجمها ناظر overseer see يرى seer يعني رائي اوفر سير يعني واحد بيبص من فوق يعني ما يترجمهاش اسقف ابدا يعني البروتستانت المشيخيين برضه في كلمة اسقف موجودة في الكتاب المقدس ولكن هم ما يجيبوش سيرتها في الكتب بتاعتهم يظنون ب- بتحريف الترجمات انهم يحرفون الناس عن عقيدتهم طب كلمة شماس كلمة شماس طبعا كلمة شماس في اللغة السوريانية يعني خادم واعتقد ان كلمة شماس عندنا في مصر لها اصول فرعونية فكلمة شماس إن جل- إن جت من كلمة شمشي القبطية فباللغة الهيروغليفية شمس اللي هي جاي منها شماس وبالسين برضو معناها خادم أو تابع حتى في قصة البحار الغريق أولها جد إين شمس إقر يعني قال تابع حقير يعني آه معناها تابع أو خادم هم يترجموها خادم زي servant برضه كلمة servant دي تعني ازاي؟ ما تعنيش يعني servant ممكن أي واحد حتى كان ناس تسميه servant فعلشان يفرقوها يترجموها ministerial ministerial servant ministry يعني خدمة ministry يعني خدمة حتى البروتستانت لما بيخشوا في التفاهم في مجلس الكنائس على العقائد بيننا وبين بعض كلمة الكهنوت اللي هي priesthood يترجموها ministry يعني خدمة ويعتبروا ال- الكهنوت جزء من الخدمة هو كله ماشي في ال ministry ف ministerial servant يعني خادم للخدمة يعني خادم للخدمة الكهنوتية آه، عندهم أي خدمة يعني جايز الخدمة عندهم مجرد التبشير الكرازة لأن كل واجب شهود يهوى هو الكرازة والتبشير ما لهمش غير كده كل واحد يخش عندهم يبتدوا يسلموه كتب يلف على البيوت يديهم الكتب يديهم النبذات يدعو إلى مبادئهم آه، ده كل وظيفتهم كل وظيفتهم اللي يخشوها في ال ministerial servants هم أيضا لا يؤمنون بصليب المسيح ويعتقدون أن الصليب برضو حاجة وثنية وشيطانية ولا يؤمنوا بالصليب اللي زي ما احنا بن- بنرسمه وباستمرار لا يقولون ان المسيح صلب انما يقولون انه سمر على خشبه وفي الصور بتاعتهم يجيبوا جزء شجرة واقف وهو ايديه لفوق ورجليه كده متمسمر بالطول على جزء الشجرة وسمر على خشبة أو سمر على على شجرة فإن لقيتم صورة للمسيح مصلوب كده بوضع رأسي مش إيديه مبسوطتين بالعرض اعرفوا إنها صورة من أتباع شهود يهوه ويقولوا جت منين كلمة صلب هم الناس كانوا يقول لك ملعون من علق على خشبة وخلاص يبقى حتة خشبة وتسمر فيها بالطول وخلصت كده ولذلك يحاولوا ان ال- الترجمة بتاعتهم تناسب العقيدة بتاعتهم الترجمة تناسب ايه العقيدة فهم مثلا من ضمن عقائدهم ال- ان اللي يخلصوا دول شهود يهوه واللي هيروحوا للسماء 144 الف من شهود يهوه والباقيين يقعدوا على الارض الى اخره فيبقى ازاي ان كل الامم ملهاش دعوه بالخلاص يجي مثلا يقول تلمذوا جميع الامم اللي موجوده في متى 28 يترجموها تلمذوا اناسا من جميع الامم يعني ناس من دول يبقى مش الكل الله يريد ان جميع الناس يخلصون يقولوا الله يريد ان يخلص جميع انواع الناس جميع انواع الناس يعني ممكن السود والبيض والصفر وكل الانواع تخلص لكن مش ضروري جميع الناس لانهم بيحددوهم في ال 144 الف فهتمشي ازاي الجميع فيبقى الكتاب بي- بيحرفوا فيه على حسب آه، عقائدهم طب ما حكاية الم- ملكوت الأرض دي تمر إزاي هم بيؤمنوا بالملكوت الأرض هم و- والسبتيين طب والمسيح قال آية ضد الملكوت الأرضي على طول قال إيه قال مملكتي ليست من هذا العالم ما فيش مملكة في هذا العالم يبقى في السماء فيترجموها مملكتي ليست جزءا من هذا العالم فليست جزءا يعني جايز الكل يعني و- وتبقى ماشية ما هو يعني صد... يعني هم مشيوا هم مشيوا في الأريوسية وأنكروا مثلا لاهوت المسيح ومشيوا في النسطورية يعني لا يؤمنون أن العذراء والدة الإله ويقولوا ده كفر وتجديف أن تقول العذراء والدة الإله مشوا في الأروسية والنسطورية ومع ذلك مع ذلك الأريوسية والنسطورية لم تحرف الكتاب مثل شهود يهوه ونفس الآيات كانت زي ما هي فكانوا أفضل وأنقى من شهود يهوه لأن شهود يهوه أرادوا تحريف الكتاب لكي يكون مطابقا لعقائدهم يعني ما وصلوش إلى مستوى الناس دول بالنسبة مثلا للروح القدس هم لا لا يوافقون أن الروح القدس روح الله ولا أن الروح القدس أقنوم بل ده مجرد قوة يعني عجيب قوي ان من اول الكتاب المقدس انتوا عارفين طبعا اول الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه هم يقول يقولون وكانت قوة الله الفعالة ترف على وجه المياه مش روح الله كانت ايه قوة الله الفعالة يعني في قوة من ربنا بترف ايه اللي قوة بترف دي؟ ومع ذلك في بعض الأوقات لما يجوا مثلا يحاولوا يتكلموا عن المسيح يجيبوا الآية بتاعت روح السيد الرب عليّ لأنه مسحني لأبشر المساكين يقول روح يهوى علي لأنه مسحني يعني أحيانا يسيب كلمة روح وأحيانا يترجمها بالقوة الفعالة أو القوة النشيطة لأنهم طب لما تيجي مثلا في الثالوث ونقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة الروح القدس اللي موجودة في كورنثوس الثانية 13 13 آخر آية في كورنثوس الثانية. ما يقولوش وشركة الروح القدس والشركة في الروح القدس. ويسيبوا الروح القدس دي ما تبقاش أقنوم ولما يكتبوها نوع من أنواع محاولة يعني الإقلال من شأن الروح القدس إنها ليست أقنوما أو غيره لما يجوا مثلا يقولوا عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس الاب Father capital F والابن Son capital S و Holy Spirit يعملوا h صغيره و spirit s صغيره علشان يعني ما يدوهاش صفة الألوهية الكلمة ما تعبرش عن صفة الألوهية عندي حاجات صغيرة منهم احنا من مش مش مشكلة يعني بالنسبة لنا الآيات الخاصة بالمسيح طبعا فيها التحريف الكبير بتاع لاهوت المسيح يعني مثلا الآية المشهورة في أعمال عشرين ثمانية وعشرين اللي يقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه فكنيسة الله التي اقتناها بدمه الله ازاي هيكون له دم الا لو اخذ جسدا يبقى التجسد بتاع الله ماشي فهم ما يجيبوش دي يقولوا بدم خاصته بدم ايه خاصته يعني بدل ما نقول his own blood تبقى the blood of his own ويحطوا بين قوسين son the blood of his own son يعني دم ابنه مش دم الله نفسه دم ولو فضلت his own يبقى دم خاصته لوحديها ولو بقت his own son يبقى ابنها الخاص الآية المشهورة اللي تثبت لاهوت المسيح بقوة وعنف كلوسي الثانية ثمانية وتسعة المسيح الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا يحل فيه ايه كل ملء اللاهوت جسديا يقولوا في المسيح يسكن جسديا كل ملء الصفة اللاهوتية مش كل ملء اللاهوت كل ملء الصفة اللاهوتية يعني ربما يفسروها بأنه شبه الله في صفات أو حاجة زي دي عشان كده التفاهم مع شهود يهوى الذين لا يستخدمون الترجمة اللي موجودة عندنا ويستخدموا ترجمة من عندهم تبقى مناقشة صعبة وكل ما تجيب لهم آية قوية يقول لك لا الآية دي مش كده دي في الأصل اليوناني كذا دي في الأصل اليوناني كذا ومن هنا كانوا يشككون الناس في العقائد المسيحية محاولين أن يثبتوا إنها آه، في الأصل اليوناني الآيات ما كانتش كده وفي الحقيقة أن راسل مؤسسهم لم يكن يفهم في اللغة اليونانية ولا في اللغة اللاتينية ولا في اللغة العبرية ولا في اللغات الأصلية القديمة ولا الترجمات القديمة وكان بيدعي طبعا ان هو خبير باللغات القديمة عشان يبرر علمه لغاية لما حصل انه اختلف مع مراته وطلق مراته يعني ومراته رفعت عليه قضية فلما جم بقى في القضية آه، دخلوا معاه وكان بيسمي نفسه القس رسل فسألوه مين اللي رسمك ومين اللي وضع عليك اليد عرف ان مفيش حد وضع عليه اليد يبقى لا قس ولا حاجة وانه كان ملخبط في دي وبعدين ابتدوا بقى يسألوه تعرف اليونانية قال لهم اعرف اليونانية فرئيس المحكمة جاب له كتاب مقدس باليونانية وقال له اتفضل اقرا ما عرفش يقرا ولا حرف واخيرا اعترف بانه ما يفهمش حاجة في اليونانية ولا في العبرية ولا في اللغات القديمة وإنه ما درست أزيد من التعليم الابتدائي وهو كان ابن تاجر واشترك مع أبوه في التجارة واغتنى وكان والغنى بتاعه زاد جدا لأنه من ضمن ذكائه إنه كان يأتي للناس الكبار السن او المرضى المشرفين على الموت ويقول لهم اكتبوا وصيتكم باسمي وصيتكم باسمي علشان الملكوت وبتاع الى اخره فاخذ وصايا كثيره من الناس العيانين وبت- وال- والكبار في السن وكده ولما جم في طلاق مراته عشان يشوفوا النفقه ليه لقوا انه عنده حوالي خمسة مليون دولار في ذلك الحين فالراجل ما كانش لا يفهم لا يوناني ولا لاتيني ولا حاجة زي دي لا يوناني ولا عبراني فكون انه يتكلموا بترجمة غير ال- المظبوطة دي كلام ما ينفعش معاه على اي الحالات الترجمة دي وضعت بعد منه يعني لكن هو وضع الأسس العقيدية لهذه الترجمة في في لبت 2 6 اللي لم يحسب خلسة أن يصير مساو معادلا لله أو مساويا لله يعني معناها إن المسيح لو قال إنه مساوي لله ما يبقاش اختلس شيئا يعني لأن هو فعلا كده فهم يقولوا لم يعد مساواته لله غنيمة ايه غنيمة دي غنيمة وخلسة دي تأدي معنى غير كده خالص وفي إحدى الترجمات لم يحسب وجوده مساويا لله شيئا شهيا يعني مش خلفة طبعا معروف ان الآية الأولى من إنجيل يوحنا يوحنا واحد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة بدل ما يقولوا كان الله الكلمة يقولوا الكلمة كان إلها ويجيبوها بالنكره وحتى لو كان إلها فما فيش غير إله واحد وعندنا عشرات الآيات في أشعية تقول إن في إله واحد فمش هتأثر كتير يعني آه، على اعتبار إن جت كلمة ثيئوس مش هو ثيئوس وفي اللغة اليونانية القديمة كانوا أحيانا يتجاهلوا أداة التعريف وكلمة ثيئوس لوحديها ما تحتاجش لأداة تعريف في كل مراحلها. يعني واحنا ياما بنستخدم كلمة ثيئوس بدون أداة التعريف. كتير قوي يعني. كتير بنستخدمها ده حتى أول أسقف رسم على إثيوبيا على الحبشة اسمه إفرومنتيوس القديس إفرومنتيوس وإفرومنتيوس اسم مزيج من القبطي وال- واليوناني إفرومي انتيثيوس أو انثيوس يعني الراجل بتاع ربنا يعني رجل الله وبنجيب ثيوس بنجيب ثيوس فقط وما بنقولش أي أداة تعريف يعني ممكن ثيوس لوحدها بدون أداة تعريف يعني الله مش يعني إله ممكن آية عجيبة قوي حرفوها بطريقة مخجلة يعني الآية بتاعت رمية تسعة خمسة لما بيتكلم بولس الرسول عن اليهود يقول أنسبائي حسب الجسد اللي منهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد ومنهم المسيح إيه حسب الجسد الكائن فوق الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين خلي بالكم من الآية منهم المسيح حسب الجسد إلها مباركا إلى الأبد أمين يقولوا إيه الكائن حسب الجسد تبارك الله إلى الأبد أمين دي تبقى إيه دي ما هم ممكن ياخدوا جمل ويلزقوها بطريقة خاصة رمية تسعة خمسة والآية المشهورة في يوحنا 8 58 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يقول أنا كنت لأن أنا كائن هو الاسم اللي ربنا قاله لموسى زمان لما قال له اسمك ايه في خروج ثلاثة قال له أهيا أهيا يعني اللي هي أهيا زي يهوى يعني أنا كائن فما حبوش يدوا له صفة يهوى أنا كائن فقالوا أنا كنت ال- كتير قوي من الآيات بهذا الشكل يبتدوا يغيروها حسب مزاجهم متهيألي نكتفي بالجزء ده واتفضل لو سمحت
Thank you.
علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاب في الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس زنوك Oro in te te hirine mui nana te kirine, simna nana te kirine, te kanoki na negol, Jesus te te gom, nimpe onan te zonan te amai shayni, amin. Allahumma ta'ala shukriya, تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم أنتم سلام سلام يكون معكم